السلطان بكلمة حنان وفيها الشفاء
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم وفداه أبي وأمي نزلنا شوارع المدينة أو تخيلنا إن إحنا نازلين شوارع المدينة ماشيين في شوارع المدينة وإحنا كلنا قلوبنا مليانة شوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد فينا بيسأل نفسه سؤال يا ترى ممكن النبي يكون بيحبني يا ترى لو النبي شافني ممكن يكون بيحبني أو حتى لو ما كانش لسه بيحبني يا ترى لما يشوفني هيحبني قلنا نقطع الشك باليقين خبط على الباب فتح حبيبنا صلى الله عليه وسلم الوش ما شاء الله أضوأ وأجمل وأبهى من القمر في ليلة البدر فتح الباب وابتسم بابتسامته المعهودة ودخلنا قعدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لقينا النبي قاعد مع واحد من الصحابة وبيقول له كلمة عجيبة قوي كان هو نفس الموضوع ونفس الحوار اللي كنا بنتكلم فيه واحنا في السكة والحديث رواه أحمد بسند صحيح لقينا النبي قاعد مع صحابي كلكم عارفينه اسمه معاذ ابن جبل معاذ بن جبل اللي هيجي يوم القيامة أمام العلماء برمية حجر قدام كل علماء الأمة ما عدا سيد العلماء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واوعى تنسى التأشيرة واحنا داخلين على النبي صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا على النبي لقيناه قاعد مع معاذ بن جبل فبيقول له جملة عجيبة قوي الجملة دي أقسم بالله سبحانه وتعالى إن لو اتقالت لواحد زيي أو واحد زي حضرتك أو واحدة زي حضرتك نتمنى بعدها مباشرة بلحظة واحدة إن احنا نلقى الله واحنا آخر حاجة اتقالت لنا الجملة ديت إيه هي الجملة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا معاذ بيقول له يا معاذ والله إني لأحبك وحبيبنا صلى الله عليه وسلم مش محتاج إنه يقسم عشان يقول والله أنا بحبك هو لو قال أنا بحبك تساوي عندنا مليون قسم لأن النبي هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فقال له يا معاذ والله إني لأحبك وجاب بعد كلمة بحبك وصية حلوة قوي أوصيك يا معاذ لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا معاذ عشان أنا بحبك لازم تكون عبد لله سبحانه وتعالى عشان فعلا أفضل أحبك لازم تكون عابد وشاكر وذاكر لله سبحانه وتعالى وده مش هيمكن أن أنت تستمر عليه على طول على منوال واحد ولا على قوة واحدة إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله يا معاذ إني لأحبك وما دمت أنا بحبك أتمنى أن الحب دوت يستمر ومش هيستمر إلا إذ إلا إذا كنت فعلا على طول عبد لله شاكر لله ذاكر لله علشان كده بقول لك اطلب العون من رب السماوات والأرض فقل في آخر كل صلاة وقبل أن تسلم بعد التشهد وقبل التسليم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وده يعني مش لمعاذ وبس ده لكل المسلمين الشق الثاني دايما نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أكيد يا جماعة ما فيش حد فينا إلا هو بيتمنى بجد إن النبي يحبه لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا طيبا والمشهد ده الحقيقة بيفكرني بمشاهد تانية جميلة جدا كان من ضمن المشاهد مشهد أيضا ورد في البخاري ومسلم إن حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قبل غزوة خيبر قبل ما يخشوا على خيبر مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا لما راح النبي عليه السلام معسكر من أجل أن يغزوا خيبر فحب أنه يعرفهم أن بكرة اللي هياخد الراية راجل ليه مواصفات خاصة جدا جدا ويعني مواصفات يتمناها أي إنسان على وجه الأرض قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله والأهم من ده كله ويحبه الله ورسوله فليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب كل واحد فينا بيقول أنا بحب ربنا وأنا بحب نبينا صلى الله عليه وسلم لكن يا ترى مين اللي بيحب ربنا ومين اللي بيحب نبينا صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأعطين الراية غدا رجلا مواصفاته إيه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه الصحابة قعدوا محتارين يا ترى مين الصحابي الجليل اللي المواصفات دي تنطبق عليه بيحب ربنا وبيحب النبي عليه السلام ودي طبعا موجودة في كل الصحابة ومين بقى اللي ربنا بيحبه ونبينا بيحبه صلى الله عليه وسلم يعني حب زائد ما شاء الله فقعدوا يفكروا لدرجة ان عمر بن الخطاب اللي هو عمره ما تمنى لا إمارة ولا ولاية ولا خلافة ولا أي حاجة بالمرة وكان من, من, من الزهاد العباد رضي الله عنه وارضاه قال والله ما تمنيت الإمارة إلا في تلك الليلة لأن النبي ذكر أن هذا الرجل أن هذا الرجل يحبه الله ورسوله قعدوا طول الليل محدش جاله نوم قاعدين يفكروا تخيل حضرتك وتخيل حضرتك واحنا قاعدين و- وقاعدين وسط الصحابة وقاعدين بنفكر مين اللي النبي هيديله الراية بكرة وقاعدين بنقول أكيد فلان لا لا لا, لا أكيد فلان طب يا رب أكون أنا طب يا رب يكون أخويا يا, ط- يا رب يكون ابن عمي وكل واحد فينا بيتمنى إن الراية دي تكون معاه هو في اليوم دوت بس ليه لأنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قعدوا يفكروا طول الليل ما حدش جاله نوم صبح الصبحية لقوا النبي بينادي عليهم وهو يقول أين علي بن أبي طالب قالوا يا رسول الله به رمض في عينيه جاله تعب في عينيه كده فمش قادر يفتح عينيه قال ائتوني به فجاءوا بعلي بن أبي طالب يقوده يقودونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما وقف قدام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تفل النبي في عينيه فبرأت عيناه بإذن الله سبحانه وتعالى ثم أعطى النبي الراية لعلي بن أبي طالب علي بن أبي طالب هو ده أي واحد يا جماعة ده من العشرة المبشرين بالجنة ده ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ده زوج بنت رسول الله فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ده أبو سي سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة سيدنا علي بن أبي طالب اللي نام مكان النبي في ليلة الهجرة من مكة إلى المدينة سيدنا علي بن أبي طالب يستحق بجد أن يتقال عنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وإذا بالحبيب المصطفى يديله الراية ويديله بقى الوصايا الجميلة لحد ما فتحت خيبر بفضل الله المشهد ده أيضا بيذكرني بمشهد تاني برضه في منتهى الروعة والجمال اللي في الدنيا دي كلها يوم ما سيدنا عبد الله بن مسعود سيدنا عبد الله بن مسعود ده تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم اللي عاش مع النبي 23 سنة وهو يعلم ما الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم جيدا أن النبي لا يحب إلا طيبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أطيب وأطهر قلب على وجه الأرض بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم ربيع بن خثيم تلميذ عبد الله بن مسعود فعبد الله بن مسعود بيقول لربيع بن خثيم بيقول له والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك انت عارف لما التلميذ يبقى عارف أستاذه بيحب إيه وعارف ان استاذه لا يحب الا طيبا فبيقول له يا ربيع والله وبيقسم له بالله وده يفكرك بكلمه النبي لمعاذ والله اني لاحبك الربيع بن خثيم عبد الله بن مسعود بيقسم له بيقول له والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين ربيع بن خثيم كان رجل عجيب جدا يا جماعة يعني سبحان الله كان لما يخرج إلى السوق عايز يشتري أي حاجة من الأغراض اللي محتاجها أول ما التجار والناس اللي موجودين في السوق يشوفوا الربيع بن خثيم يهللوا ويكبروا أول ما يشوفوه يقولوا لا إله إلا الله الله أكبر الوجه بيذكرهم بالله سبحانه وتعالى وكان الربيع بن خثيم رحمه الله رحمة واسعة كان بعض أصدقائه يقول له والله يا ربيع إني لأنظر في وجهك فأجتهد في طاعة الله شهرا كاملا أول ما أشوف وشك يا ربيع بتفكرني كده تذكرني بالله سبحانه وتعالى أول ما بشوفك بفتكر أهل الطاعة وأهل القرب والمحبة لله سبحانه وتعالى على طول بجتهد في طاعة الله شهرا كاملا ويوم ما أحس إن أنا عندي فطور بالعب- في العبادة برجع تاني وأبص في وشك يا ربيع يا ترى الصنف ده موجود في زماننا ده طبعا موجود بفضل الله وإن لم يكن بكثرة كما كان في عهد النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن بكثرة كما في عهد التابعين لكن موجود والأمة لا تخلو أبدا من الخير ولا من أهل الخير يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في ناس أفاضل تشوف الواحد فيهم فعلا يذكرك بالله سبحانه وتعالى فربيع بن خثيم في يوم من الأيام وده أمر طبعا مش عايز أقول إن هو خارج طباع البشر لكن هو عملها اجتهادا منه في يوم من الأيام حس بقسوة شديدة في قلبه والقسوة الشديدة اللي في قلبه دي يعني ممكن يكون حاجة بسيطة جدا لكن يعني هو عنده هو حاجة كبيرة جدا عامل زي الطوب الأبيض الناصع الجميل اللي لما تيجي فيه نقطة حب تحس إن هي حاجة صعبة قوي في حين إن ممكن واحد تاني يكون لابس توب كله على بعضه حبر وهو مش حاسس فهو حس بشيء من القسوة دبت في قلبه حفر في الحوش بتاع البيت عنده قبر وبدأ ينزل في القبر ده ويقفل على نفسه ويستشعر ان هو خلاص خرج من الدنيا ديت وان هو مقصر في حق ربنا فيقعد يقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت ويقولها مره واثنين وعشره لحد ما يحس انه اتخنق ويروح فاتح القبر ويقوم خارج من القبر ويقول ها أنت يا نفسي قد عدت فافعلي صالحا كما وعدت ويرجع يجتهد في العبادة مرة واثنين وثلاثة وأربعة لدرجة إن ناس غاروا منه بعض الناس الفجار اللي كانوا عايشين في عهده وياما في ناس بتزعل قوي قوي لما تشوف انسان صالح يزعلوا قوي لو لقوا انسان متفوق في دعوته او في حياته او ناجح او ربنا هادي بيه الناس في ناس بتزعل في ناس بتتضايق وتبتدي تشن حرب وتتعب وتعمل حاجات ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين قالوا خلاص احنا عايزين نفتن هذا الرجل يعمل ايه راحوا لامرأة بغية تتاجر بعرضها فقالوا لها هذا ألف دينار فقالت علامة ليه فقالوا على قبلة واحدة من ربيع بن خثيم عايزين بس تخلي ربيع يقبلك قبلة واحدة عياذا بالله فقالت ولكم فوق ذلك أن يفعل الفاحشة فذهبت إلى الربيع بن خثيم وتعرضت له في خلوته فانطلق إليها كالسهم وهو يقول كيف بك يا أمة الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم فذهبت عابدة تائبة لله سبحانه وتعالى فقال هؤلاء الفجار أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا الربيع بن خثيم والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك طب يا شيخ محمود واحنا ملناش نصيب بقى من حب النبي ليكوا نصيب كبير قوي قوي ده انتوا حبايب النبي صلى الله عليه وسلم بشرط انك تعملوا انكم تعملوا الحاجة اللي بيحبها النبي وتبعدوا عن الحاجة اللي بيكرهها النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل قوي قوي من أعجب وأمتع ما قرأت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم تطمنوا حديث صحيح يعني فالنبي عليه السلام في يوم من الأيام خارج يزور دفناء البقيع فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية ثم قال والصحابة حواليه لقد اشتقت لإخواني أنا مشتاق قوي لإخواني فالصحابة مستغربين طب ما احنا حواليك يا رسول الله هو في حد أفضل مننا طبعا ما فيش حد بعد الأنبياء والمرسلين أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لقد اشتقت لإخواني فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني الله أكبر الله أكبر في رواية عند أبي داود قال أجر الرجل منهم بخمسين رجلا منكم وفي رواية بخمسين شهيدا منكم قالوا منا أو منهم يا رسول الله قال بل منكم فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا طبعا كان الواحد في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأنا متخيل وأنا قاعد معاكم قبل ما البرنامج يبدأ مباشرة في التتر بتاع المقدمة قعدت أبص كده على الشاشة وهي بتعرض صور البيوت البسيطة وال... وال... والأنشودة وهي شغالة والبيوت البسيطة اللي بتذكرنا ببيوت الصحابة وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم فقعدت أفتكر فعلا واحد لو عايش في بيت من البيوت البسيطة دي فتح باب بيته طلع بره لقى أبو بكر الصديق جاي في وشه كده دخل سلم عليه وخده في حضنه فجأة لقى عمر بن الخطاب جاي شويتين عثمان شويتين علي طلحة الزبير بن العوام إيه ده؟ إيه الخير الجميل ده؟ وشوش أول ما تشوفها تذكر ربنا سبحانه وتعالى وجوه أول ما تشوف الواحد فيهم على طول يذكرك بالصيام والقيام والذكر والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي والجنة والنار ما شاء الله مجتمع كان كله خير دلوقتي احنا عايشين في أوضاع لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى فاللي بيعبد ربنا في زمن الفتن ده لأجر خمسين شهيد من شهداء أصحاب النبي كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ده زمن الغربة القابض فيهم على دينك القابض على الجمر ربنا يبارك فيكم ويثبتكم يا مسلمين لأن فعلا النبي قال وألف وصفكم قال إنما إخواني أناس يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني مواصفات الناس إيه تعالوا نشوف مواصفاتهم بعد فاصل قصير صلى على حبيبك
تعالوا نزور بيت الرسول
بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل تعالوا نشوف يعني شوق النبي لإخوانه وحبايبه لقد اشتقت لإخواني أولسنا إخوانك يا رسول الله ده سؤال الصحابة وسؤال وجيه جدا فعلا هم أكتر ناس بذلوا لهذا الدين فمن حقهم إن هم اللي يكونوا إخوانه قال إنما إخواني أناس يأتون من بعدي كفاية إن هم اتحرموا مني فعلا كفاية إن إحنا اتحرمنا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ودي كانت أكبر حاجة فعلا توجع قلب أي مؤمن بيحب النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان بيتمنى إنه يشوف النبي بس خد بالك من حاجة فكر معايا كده ناس كتيرة جدا اتمنت تشوف النبي يا ترى أنت فعلا لو كنت شفت النبي كنت هتبقى زي أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا كنت ممكن تبقى عياذا بالله أبو جهل أو أبو لهب أو أي حاجة تانية احمد ربنا ان ربنا اكرمك بنعمة الاسلام واكرمك بنعمة اتباع سيد الانام حافظ على دينك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون مطلوب من حضرتك ومطلوب من حضرتك ان احنا نثبت يبقى يؤمنون بي ولم يروني انما أخو... انما اخواني اناس ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني حته جميله قوي يؤمنون بي ولم يروني هم ما شافوش النبي لكن بيؤمنوا بيه طب مين اللي وصل لهم كلام النبي الورثه بتوع النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر طاعتك للنبي وطاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أعظم من طاعتنا للنبي في حياته يمكن كنت أطيع النبي وأنا مستحي من النبي صلى الله عليه وسلم إنما لما بطيعه وبتبعه وبدافع عنه صلى الله عليه وسلم واتبع سنته وبحبه وبسمع كلامه وب- وبن- وبأتمر بالأوامر بتاعته وبنتهي عن النواهي بتاعته بعد موته ده أعظم بكثير جدا ولذلك كان الأجر أعظم اللي بيؤمن بالنبي وهو عايش وعايش معاه وعايش في صحبته ومتمتع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ليه أجر صحابي إنما اللي, اللي يعبد اللي يعبد ربنا ويتبع النبي ويحب النبي ويأتمر بأمر النبي وينتهي عن نهي النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأجر خمسين شهيد من شهداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في نص الحديث عشان الأجر كبير في زمن الغربة زمن الغربة اللي فعلا هم يجدون على الخير أعوانا ونحن لا نجد على الخير أعوانا عشان كده كان الأجر كبير جدا بفضل الله كان ممكن الصحابة يصوم في شهر رمضان يخرج الشارع ما بيشوفش أي فتن حضرتك لما بتصوم وانت خارج في الشارع الشوارع مليانة فتن بتغض بصرك بتحاول بقدر الإمكان ان انت ما تقعش عينك على معصية في مجاهدة في مجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ربنا يرزقنا وإياكم نعمة الإحسان عشان كده بقول لك عايز تكون أخ للنبي صلى الله عليه وسلم حب النبي اتبع سنته آه، آه، ائتمر بأوامر النبي انتهي عن نواهي النبي يوم ما تسمع كلمة في حق النبي لازم تدافع عن النبي وتفأر لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم ولو كنت عايز النبي يحبك لازم تلتزم بهذا الدين تمسك قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض عايزك تكون بالإضافة أن أنت تكون ملتزم بدين, بدين, بدين, هذا بدين الإسلام لازم تكون سفير لهذا الدين العظيم ومش ممكن تكون ملتزم ولا سفير لهذا الدين إلا لو بدأت حياتك كلها بتوبة صادقة قول لي أتوب من إيه أنا عمري ما عملت حاجة وحشة إحساسك بأنك ما عملتش حاجة وحشة يحتاج إلى توبة لأن ما فيش حد يا جماعة معصوم إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأوعى حد يفتكر أن التوبة خاصة بالمذنبين بس لا التوبة خاصة بكل المؤمنين قال جل في علاه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون تتعجبوا حضراتكم لما تعلموا أن حبيبنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كان بيتوب في اليوم والليلة 100 مرة وفي رواية أكثر من 70 مرة ليه طب ده النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بل وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويصلي قيام الليل ويبكي حتى تتورم قدماه فتقول أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تعمل في نفسك كده ليه ما أنت غفر لك ما تقدم وما تأخر وهو أصلا ما كانش فيه لا تقدم ولا تأخر ولا في ذنوب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم صلى الله عليه وسلم فكان يرد عليها النبي ويقول أفلا أكون عبدا شكورا مشكورا إن كان ربنا منحني المنحة الجميلة ديت غفر لي ما تقدم وما تأخر أفلا أكون عبدا شكورا يبقى أول حاجة نبدأ بيها حياتنا عشان النبي فعلا يحبنا ويسعد بينا لما يلقانا على الحوض رقم واحد توبة صادقة نتوب إلى الله كل واحد فينا وعلى فكرة دايما كنت أقول إن أكتر المسلمين ما عندهمش كوكتيل ذنوب يعني ما عندوش منوعات يعني ما عندوش ذنب كذا وكذا وكذا وكذا هو أك- أغلب الناس كل واحد عنده ذنب بس الذنب ده هو نقطة ضعفه مين اللي قال كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح إنه ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة كل شوية يرجع له إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر أول ما تذكروا بالله على طول يتذكر ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى إذا هي ذنب بينقح عليك بس اوعى تيأس ممكن الواحد يذنب وبعدين يتوب وبعدين يذنب نفس الذنب ويتوب وبعدين يقع في نفس الذنب فيجي له الشيطان يقول شفت ما انتش نافع انت كده كده اصلا ضعيف وما انتش نافع تكون عبد لله واخد بالك يوم يجي قول المولى عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مع أن ربنا لا يغفر أن يشرك به لكن في آية تانية وضح أن حتى الشرك والكفر يغفر قال جل في علاه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت, فقد مضت سنة الأولين قل للكفار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تابوا خلاص يضرب لهم كل اللي فات ده خلاص ولو عادوا للكفر مرة تانية وهم عارفين ايه اللي حصل واللي عملناه في الأمم اللي سبقت فقد مضت سنة فيعلمون ك- كيف مضت سنة الأولين في الأمم السابقة وكيف أهلكناهم يبقى إذا حتى الكفر يغفر أي نعم حتى الكفر يغفر ما دام الإنسان يسلم وينطق الشهادتين ويبدأ صفحة جديدة خلاص بقى ورقة بيضة ما شاء الله حكيم بن حزام قال للنبي قال له يا رسول الله آه، يعني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى قال أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم ده حتى الخير اللي أنت عملته أثناء الكفر لما أسلمت راح بقى في ميزان حسناتك لكن لما كنت كافر ما كانش ليك ولا حسنة سبحان الملك يبقى إذا رقم واحد توبة صادقة نصوح نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وعايزين نتوب بجد زي ما الصحابة كانوا بيتوبوا ونقول سمات التوبة الخمسة في عجالة وإحنا كنا قبل كده قلناها في درس كامل رقم واحد أول حاجة تعظيم الذنب يعني إيه تعظيم الذنب؟ أنا عملت ذنب الفرق بين عبد مؤمن وعبد تاني ضعيف الإيمان إن الإنسان المؤمن ما شاء الله أول ما يعمل ذنب ولو صغير جدا يحس إنه قاعد تحت أصل جبل والجبل ده خلاص يمكن يقع فوق دماغه والمنافق إذا جاءه الذنب أو إذا فعل الذنب يعني شعر كأنه في ذباب حوالين وشه من الذي قال هذا عبد الله بن مسعود قال المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطار بها هكذا وهكذا بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت ما تبصش تقول إيه ده ذنب صغير ده مش كبيرة لكن انظر أنت ارتكبت الذنب في حق من؟ الله فاطر السماوات والأرض الذي قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يبقى رقم واحد تعظيم الذنب ويكفي بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض بأرض واد فجاء فأرادوا أن أن أن يؤججوا نارا لينضجوا الطعام فجاء هذا بعود وهذا بعود فجمعوا حطبا فأشعلوا فيه النار وإن صغائر الذنوب أو إن محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا يبقى ذنب صغير وجنبيه ذنب صغير وما يتوبش ويفضل الذنوب تتراكم وكل شوية تنكت في قلبه نكتة سوداء إلى أن يصبح الران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون علشان كده كان دعاء سيد الاستغفار كان من أسباب دخول الجنة كما ورد عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخر الدعاء اللي يقوله بالليل ويموت في الليلة دي يخش الجنة واللي يقوله الصبح ويموت في اليوم دوت يخش الجنة لأنه مات على توبة فأصبحت الصحيفة بتاعته ليس فيها ذنب واحد يبقى رقم واحد تعظيم الذنب الثاني عدم التبرير مش عايزين نبرر حضرتك مش مش بتصلي ليه؟ اصلي انا اعرف ناس بيصلوا وبيسرقوا اصل في ناس بيصلوا و- و- و- وبيرتشوا اصل في ناس بيصلوا يعني ما شفتش مصلي كويس خالص طب اقول لك حاجه حلوه طب انت صلي بقى وعرفهم ازاي تكون مصلي وكويس وتبقى صوره حلوه وقدوه للناس واخد بالك واحده ما بتلبسش حجاب اختنا الفاضله مش عايز تلبسي حجاب ليه؟ اصل بص يا شيخ محمود يعني انا بس ايه انا والله العظيم يعني بفضل الله يعني قلبي عمران بالايمان والحمد لله رب العالمين كل ما في الامر بس انا مستنيه لما يجي ابن حلال يغطيني اول ما ربنا يكرمني ان شاء الله بابن حلال خلاص والله من بكره اكون لابسه الحجاب طب اختنا الفاضله انت عارفه ان الحاله يعني نايمه والسوق يعني انت عارفه والرجاله شاحين في السوق فيعني ممكن يتاخر الموضوع ده سنتين ثلاثه وعشره وممكن ما يكونش فيه خالص يعني هتفضلي قاعده كده لحد ما يجي ابن الحلال او ربنا يسهل يدعمنا ده اسمه تبرير ده اسمه ايه تبرير بعمل معصيه وانا مقتنع ان انا مش غلطان انا ببرر لا بتشرب سجاير ليه مش احسن ما اشرب شيشه ده غيري بيعمل كذا واخد بالك واللي بيشرب شيشه انا احسن من اللي بيعمل كذا وهكذا تبرير لا الصحابه ما كانوش يبرروا ابدا في يوم من الايام والحديث رواه مسلم ابو مسعود البدري بعت الغلام بتاعه يشتري حاجه فراح ضيع الفلوس فلما جه بيعاقبه وهو بيعاقبه لقى واحد وراه بينادي عليه بيقول له اعلم ابا مسعود فما خدش باله فوقف كده وسكت عشان يسمع صوت مين ده فبيقول له اعلم ابا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا ربنا أقدر عليك من قدرتك أنت على الغلام الصغير اللي أنت عايز تضربه ده فاستدار فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال لو أنت مكانه هتقول له إيه يا رسول الله أنا غصب عني بعته يشتري حاجة ضيع الفلوس بضربه عشان ما يكررهاش تاني وبيني وبينك ليه حق لكن ما بررش عارف عمل إيه قال له أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله يا سلام وكان الصحابة في حياتهم كلها كده بالمنظر ده والأمثلة كثيرة لكن لا أريد أن أطيل على حضراتكم كان أي حد يعمل أي حاجة على طول تبت إلى الله ومش هبرر لما أقول لك صلي قول لي إن شاء الله هصلي ما تقوليش أصل أنا مش بصلي عشان كذا أو مش هصلي عشان كذا أو مش هلبس حجاب عشان كذا أو هعمل كذا عشان كذا لا عشان كذا دي دي مداخل وده بيسموه كده تزيين من الشيطان الأصل فينا كمسلمين هو قول المولى عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم خلاص سمعنا وأطعنا شعرنا شعرنا كمسلمين يا جماعة إن إحنا ليل ونهار شعرنا سمعنا وأطعنا لأي أمر لله ورسوله وسمعنا وانتهينا لأي نهي من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يبقى رقم واحد تعظيم الذنب رقم اثنين عدم التبرير ثلاثة لا يأس ولا قنوط قلوبنا مليانة أمل وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى أذنبت كم سنة أذنبت كم سنة 20 30 سنة توبوا الليلة دي وإن شاء الله ربنا هيقبلكم ومش كده وبس يا حبايبي وتقلب هذه السيئات تقلب مرة أخرى بفضل الله إلى حسنات مين اللي قال كده رب الأرض والسماوات قال جل في علاه إلا من تاب اسمعوا وافتحوا قلوبكم وخلوا قلوبكم تتجدد بالأمل وحسن الظن بالله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الراجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه بيقول له يا محمد كان لسه ما أسلمش إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا يبتسم نهر الرحمة وينبوع الحنان ويقول له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أشهد الأسد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات الراجل يقول له وغدراتي وفجراتي أنت ما تعرفش أنا عملت إيه يا رسول الله قال وغدراتك وفجراتك يولي الرجل وهو يكبر الله أكبر الله أكبر والنبي يبتسم ويمسح على لحيته فينزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اوعوا تنسوا ان ربنا هو اللي قال ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ربنا هيستفيد ايه من عذابنا يا مسلمين بس المولى عز وجل يريد منا ان نكون مطيعين عبادا لله سبحانه وتعالى يعني محتاجين فعلا ان احنا نشوف السمات الجميلة بتاعت التوبة اول حاجة تعظيم الذنب تاني حاجة تاني حاجة قلنا ايه فاكرين اول حاجة تعظيم الذنب تاني حاجة عدم التبرير تالت حاجة لا يأس ولا قنوط حكيم بن حزام خالد بن الوليد مين تاني عمرو بن العاص أكرمة بن أبي جهل وعدد كبير جدا من الصحابة أسلموا في عام فتح مكة بعد 21 سنة عداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الرغم من كل دوت بفضل الله سبحانه وتعالى شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الحق ومنهم من شهد له بالمغفرة ومنهم من شهد له بالجنة بعد 21 سنة عداوة حد فيكم عاد النبي صلى الله عليه وسلم حد فيكم عمل اللي هم عملوه مع النبي ورغم ذلك تابوا إلى الله وعادوا إلى الله وأسلموا ودخلوا في دين الله فكان خالد سيف الله المسلول وعكرمة بن أبي جهل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وعمرو بن العاص شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وهكذا أمثلة جميلة وعظيمة وحكيم بن حزام قال له صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم إذا فمحتاجين رقم واحد تعظيم الذنب رقم اثنين عدم التبرير رقم ثلاثة لا يأس ولا قنوط رقم أربعة التوبة من قريب ايه رأيكم ما تيجي نخلي الليلة دي ليلة التوابين تعالوا نتوب تعالوا نتوب عايزين نفوز بمحبة ربنا ومحبة نبينا صلى الله عليه وسلم تعالوا نتوب نتوب من ايه كل واحد عارف هو بيعمل ايه وحتى لو ما كناش عارفين طب نتوب ما النبي كان بيتوب يا جماعة إني لا أتوب في اليوم والليلة 100 مرة وفي رواية أكثر من 70 مرة حد فينا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم رقم خمسة ودي آخر حاجة اتباع السيئة الحسنة عملنا سيئات كم سنة يا جماعة ما تيجوا نكتر من الحسنات بقية السنين اللي فاضله تعالوا نخلي رصيد الحسنات يزيد ممكن نيجي يوم القيامة نلاقي ميزان الحسنات متساوي مع ميزان السيئات ناقص حسنة واحدة نخش بيها الجنة حسنة واحدة نخش بيها الجنة أي نعم يبقى نكتر على قد ما نقدر وقلت أكتر من مرة هواية المؤمن هي جمع الحسنات يبقى أول حاجة عشان النبي يحبنا نتوب ونرجع لربنا عشان نقدر نحمل أمانة هذا الدين وده مش هيكون إلا بلحظة صدق نقفها مع نفسنا فاكرين عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يا جماعة اتولد بعد عام الفيل ب 13 سنة يعني هو أصغر من النبي بكم سنة ب 13 سنة لأن النبي اتولد في, يوم في عام الفيل طيب يوم ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر عمر بن الخطاب كان عمره 27 سنة لأن النبي كان عمره 40 سنة عمر عمر بن الخطاب أسلم بعد البعثة بست سنوات خد بالك يبقى لما أسلم بقى عنده كان عنده كام سنة 33 سنة توفي عمر بن الخطاب وعمره 63 سنة يبقى عاش في الكفر 33 سنة وعاش في الإسلام 30 سنة تخيلوا حضراتكم لو إن عمر بن الخطاب كان مات وعمره 32 سنة كان يبقى إيه؟ ولا حاجة لأنه هيبقى مات على الكفر إنما ربنا يمهل سيدنا عمر اللي كانوا بيقول لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب ويسلم عمر بن الخطاب ويصبح فاروق الأمة والنبي يقول عنه حاجات في غاية الروعة هكتفوا حاجتين والحاجتين في مسند الإمام أحمد بسند صحيح إن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر والمنقبة الثانية ودي أعظم منقبة في حق أي صحابة على وجه الأرض إن النبي قال لو كان نبي بعدي لكان عمر عمر بن الخطاب في لحظة صدق وقفها مع نفسه وفي حاجة تانية كانت أجمل بقى من لحظة الصدق ديت دعاء النبي كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح إن كان من أعظم أسباب إسلام عمر الخطاب هو دعاء النبي ماذا قال النبي في دعائه لعمر ده اللي هنعرفه بعد الفاصل صلى الله على حبيبك
تعالوا نسوق
ود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم بعد الفاصل وإن شاء الله منتظرين إيميلاتكم واتصالاتكم مشتاقين لسماع صوتكم بعد الفاصل اللي جاي إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على خير بحبكم في الله والله ربنا يبارك فيكم جميعا تعالوا نشوف يبقى إذا توبة صادقة محتاجة لحظة صدق عمر بن الخطاب لما وقف اللحظة ديت وأيدت اللحظة ديت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح النبي في يوم من الأيام قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب عمر بن هشام اللي هو أبو جهل فكان أحبهما عمر بن الخطاب فهداه الله وشرح صدره الإسلام وأصبح فاروق الأمة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين مصعب ابن عمير كان مثال عظيم أيضا للحظة صدق وقف في لحظة من اللحظات هو الفتى المدلل المرفه اللي ما كانش في حد في مكة كلها مرفه زي مصعب بن عمير كان بيجي الملابس بتاعته من اليمن وعطور من الشام وكان لما يمشي في طريق لو مشيت بعديه بنص ساعة تقول مصعب كان معدي من هنا من جمال ريحة العطر اللي بتشمها في نفس المكان اللي عديت فيه في لحظة من اللحظات أسلم مصعب بن عمير أمه حرمته من كل الثروة وحبسته في البيت و- ويعني أرادت أن هي تعذبه لولا أن هو كان ليه مكانة كبيرة جدا ما كانش المسألة فارقة بالنسبة له لأن مقاييس السعادة بالنسبة له اتغيرت زي كتير من الشباب النهارده ممكن تكون مقاييس السعادة بالنسبة له كانت في العربية الحلوة اللي بيغيرها كل سنة والموبايل اللي بيغيره كل شهرين ثلاثة والجيرل فريند وال- وال- والشقة الجميلة والفسحة الحلوة ولما بيلتزم بتصبح مقا- مقاييس السعادة بالنسبة له حاجة تانية خالص في ركعتين قيام ليل في ذكره لله سبحانه وتعالى في صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ القرآن في دروس العلم في مصاحبة أهل العلم وأهل الصلاح وهكذا بتتغير مقاييس السعادة واتغيرت لمصعب بن عمير لحد ما فضل عايش حياة الزهد والتقشف مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه الراية في يوم أحد ويقتل مصعب بن عمير تتقطع إيده اليمين ياخد الراية بإيده الشمال تتقطع إيده الشمال ياخدها ابو عضدي يتضرب مصعب بن عمير ويتقتل في غزوة أحد ويستشهد ويمر عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يق- وهو يذكر هذه الآية ويتلو هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة هنتوب وهنرجع لربنا ونلتزم ونبقى فعلا عباد لله سبحانه وتعالى عشان في اللحظة ديت يوم ما نعبد ربنا هنقدر نكون أحسن سفراء لهذا الدين لازم تكون سفير لكن فاقد الشيء لا يعطيه ما دمت هتتعلم العلم ما دمت هتسمع وتنفذ لو نفذت بفضل الله سبحانه وتعالى ولو نفذت اللي احنا بنقوله يبقى في اللحظة دي إن شاء الله بقينا عباد لله سبحانه وتعالى نقدر نعبد الكون كله لله كما قال ربعي بن عامر لرستم قائد جيوش الفرس لما سأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا وضح له رسالة المسلم في كلمات دايما بنكررها عشان أوضح لك وأذكرك دايما برسالتك يا مسلم قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد ما قالش لنجمع الأموال ونبني الديار وإن كان كل ده مش حرام لكن لو شغلك عن الدين وعن العبادة وعن الفرائض يبقى حرام خدتوا بالكم يعني ما بقاش حياتي كلها بس جمع فلوس وجمع مناصب و و لا حياتي انا اصلا جاي الدنيا دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون طب عبدت ربنا ماشي كده استمر في العباده ومعاها باخد بايدين الناس كنتم خير امه اخرجت للناس وديننا دين عالمي اول ايه الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين اخر سوره قل اعوذ برب الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه جل وعلا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يبقى اذا هكون سفير ازاي اعبد ربنا آخد بإيد الناس إلى طاعة الله يبقى نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة افتكر معايا حضرتك وافتكر معايا حضرتك سفير الدعوة في بلاد الحبشة جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي وقف قدام النجاشي ملك الحبشة وطلب منه خلال دقيقتين ثلاثة يقدم سي في تعريف بالإسلام كله علشان الراجل ده حاجة من الاثنين إما إنه يرجع المهاجرين ويسلمهم للمشركين مرة تانية عشان يفتنوا في دينهم وإما يطلق لهم الحرية في أرض الحبشة ويعيشوا هناك ويعبدوا ربنا دقيقتين أو ثلاث دقايق جعفر بن أبي طالب توكل على الله ووقف وقسم كلامه مع النجاشي الخمس محاور في عجالة سريعة المحور الأولاني وضح له مساوئ الجاهلية احنا كنا بناكل الميتة ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف وكنا بنعمل وبن- وبنقطع الأرحام و- حاجات ما يختلفش عليها أي إنسان في الدنيا إنها حاجات وحشة ثم بعد ذلك ذكر له تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الله لنا رجلا منا نعرف نسبه وحسبه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم المحور الثالث عرفه برسالة النبي بالإسلام فبزاي أمرنا بالصلاة والصدقة و- و- وصلة الرحم وبر الوالدين وال- والصدق والأمانة الرسالة الجميلة بتاعت الدين وأشياء لا يختلف عليها أي إنسان مهما كانت ديانته المحور الرابع ذكر له الظلم اللي تعرضوا له من كفار قريش عشان يحنن قلب النجاشي المحور الخامس أثنى على النجاشي بكلمات جميلة وقال له ده النبي قال في حقك إن أنت ملك لا يظلم عنده أحد علشان الراجل يحس كده فعلا ان ليه مكانه كبيره قوي وبالفعل اصدر النجاشي الامر بان هم لا يسلموا الى المشركين بل يعيشوا في ارض الحبشه في امان وجوار النجاشي رضي الله عنه وارضاه. يا سلام سفير استطاع ان يغرز شتله او زرعه او بذره للاسلام في ارض الحبشه وكون النتيجه ان هم يروحوا 80 ويرجعوا سفينتين مليانين بالمسلمين من بلاد الحبشه غير اللي اسلموا وقعدوا في بلاد الحبشه ولذلك النبي لما قابله لما قابله وهو جاء وهو راجع النبي راجع من غنائم خيبر راجع من غزوة خيبر ومعاه غنائم لا تخطر على قلب بشر قال والله ما أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر فراح النبي مساوي ما بين قدوم جعفر وما بين فتح خيبر اللي هو كان يعني الغنائم اللي في الدنيا كلها حصل عليها في هذه الغزوة العظيمة سبحان الملك لو تفتكر حضرتك وتفتكر حضرتك أول سفير إلى للدعوة إلى الله في المدينة المنورة مصعب بن عمير مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه اللي راح المدينة وقعد بكل أدب وهدوء وحنان وتحنان بدأ يدعو الناس بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أسلم على إيده عدد كبير جدا كان من ضمنهم سعد بن معاذ اللي لما أسلم راح في نفس الليلة للقبيلة بتاعته ونادى يا بني عبد الأشهل قالوا ماذا تريد يا سعد قال ماذا تعلمون فيكم قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا مصعب بن عمير تعرف تكون سفير للدعوة طلابنا الجمال في المدارس خليك سفير للدعوة هات شرايط وهات كتيبات وهات أذكار الصباح والمساء واعمل مكتبة في المدرسة وخلي زمايلك يقروا وخلي المدرسين يقروا وخلي الناس كلها تسمع وتتعلم وتعرف دين ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والدل على الخير كفاعله مسجد كده جميل زاوية في المدرسة قوم وأذن ويلا يا جماعة وخلوا الحصص كده قبل الصلاة وبعد الصلاة لكن وقت الصلاة خلاص ده وقت صلاة يلا انزل وأذن وخلي زمايلك وحبايبك يجتمعوا وتصلوا مع بعض وشجع الناس حواليك نعرف نعمل كده في الجامعة فرصة كبيرة جدا انت وسط زمايلك وانت وسط زميلاتك ويلا كل واحد يجتهد على قد ما يقدر مصروفك كام في اليوم خمسة جنيه خلي منهم ولو جنيه بس جنيه على جنيه طلع كل اسبوع شيرتين ثلاثه واعمل في مكتبه الجامعه ووزع على حبايبك وخليهم يسمعوا كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم جمعوا يا جماعه من مصروفنا ومن مرتباتنا مبلغ ولو بسيط انفق انفق عليك ما تخافش ما تخافش ان شاء الله المال لن ينقص بل سيزداد بركه بفضل الله سبحانه وتعالى اجتهد كل هذه سبيلي ادعو الى الله انا ومن اتبعني يا اتباع النبي محمد يا اللي عايزين النبي يحبكم اعملوا اللي كان النبي بيأمر بيه واللي امر بيه صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قال بلغوا عني ولو آية بلغوا أمر خد بالكم بلغوا ده تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف اوعوا تتركوا التكليف والتشريف والتخفيف بلغوا عني ولو آية آية واحدة نعرف فقه الآية وسبب نزولها وتفسيرها وبلغوا وعرفوا الناس كلها دين ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كان بعض الشباب ما شاء الله ربنا يبارك فيهم كل واحد عنده فكرة جميلة كانوا يجمعوا الأشرطة ويروحوا على مواقف الميكروباصات والسوبر جيت والحاجات ديت ويقول له بالله عليك عندك كاسيت ولا ولا ولا DVD ولا سي دي ولا ايه بالظبط يقول له بس عندي كاسيت طب خد الشريط ده عن الجنة سمع الزباين رايح جاي بتعمل في اليوم كم كم مشوار مثلا 100 مشوار 100 مشوار في 14 راكب يعني 1400 واحد هيسمعوا الشريط ده في اليوم الواحد بس بشريط واحد مش هيكلفك جنيه ونص سبحان الله بدل ما عمال يسمعوا طول النهار كوز المحبة اتخرم والمش عارف ايه والكلام الغريب اللي بيسمعوه في الميكروباصات سمعوا كلام ربنا وسمعوا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم روح سوبر جيت وقول له حضرتك دي سيديهايه مصورة لدرس للشيخ فلان اديها له خليه يخلي الناس يسمعوا كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وكله في ميزان حسناتك لعل وعسى ال 1400 واحد اللي هيسمعوا الشريط ده في يوم واحد ده الشريط ده ممكن يشتغل لمدة سنة تخيل حضرتك كل يوم 1400 واحد بيسمعوه لعل وعسى في ال 1400 لو ربنا أكرمك واهتدى 10 بس في السنة يبقى 3600 واحد التزموا على ايديك بالشريط مش مكلفك جنيه ونص اشتغلوا اشتغلوا واحد قعد مرة فكر عايزين نشوف وسيلة للدعوة نعمل ايه قالوا انظر الناس بدأوا يجيبوا شيخ من المشايخ المعروفين وبدأوا يعملوا زيارة كل أسبوع لأسرة محترمة أسرة نفسهم يعني حتى بعاد شوية عن الطاعة لكن ناس أفاضل ويروحوا يخبطوا ويفاجئوا بالشيخ اللي هم بيشوفوه مثلا في المسجد او في التلفزيون او غيره وهو واقف قدامهم السلام عليكم احنا اسفين ان احنا جايين من غير ميعاد لكن حبينا نطمئن عليكم ونسلم عليكم اتفضل اهلا وسهلا كلمتين حلوين هديه بسيطه ويمشي بتترك اثر في النفس بعضهم فكر في فكره حلوه قوي قوي بعضهم قال هاتوا لي المجلات اللي فيها هواة المراسلة انتوا عارفين في بعض الشباب وبعض البنات يبعت في بعض المجلات انا من هواة المراسلة يوم بعت مثلا عنوانه وسكنه و- وكده وانت بقى تبعت له جوابات هو يبعت لك جوابات ويبقى انت من بلد وهو من بلد وايه ويبقى في يعني ايه آه، صداقة وحاجات زي كده قال ابعتوا لي كل الحاجات ديت وهاتوها لي خد البنات بعناوينهم لبنات ملتزمات وخد الشباب اللي مش ملتزمين دولت لشباب ملتزمين قال ايه رأيكم تعالوا نراسلهم ويراسلونا بس احنا هنراسلهم برسائل كلها خير ونبعت لهم أشرطة ونبعت لهم كتيبات ونبعت لهم حاجات كده تذكرهم بالله سبحانه وتعالى بيقول والله العظيم خلال شهرين بس بفضل الله جاءت الرسائل لعدد كبير جدا من الشباب وعدد كبير جدا من البنات قالوا الحمد لله التزمنا بسبب رسائل الخير الجميلة واحد في دول الخليج في بلد المملكة العربية السعودية في يوم من الأيام قعد يفكر أدعو إزاي أنا راجل أمي لا أحسن الكتابة ولا القراءة لكن عموما أنا ممكن أجتهد برضه في الدعوة راح مكتب الجاليات الجميل الموجود في المملكة السعودية ربنا يحفظهم ويبارك فيهم وقال لهم أنا محتاج كتيبات وأشرطة باللغات اللي موجودة عندكم قال له عندنا بالأردو والبشتو وعندنا باللغة الإنجليزية وعندنا باللغة العربية قال لهم خلاص ادوني أربع خمس لغات وحطوهم لي بس فهموني فين اللي بالإنجليزي وفين اللي بالعربي و... و- وهكذا وراح لواحد خطاط قال له اكتب لي على الازاز من ورا باللغه العربيه واللغه الاردو والبشتو والانجليزي بالاربع لغات دولت على الازاز من ورا اكتب لي عليهم من فضلك او اوقفني من فضلك حتى تاخذ هديتك بيقول على الازاز لو سمحت للي وراه لو سمحت وقفني عشان تاخد الهديه بتاعتك فكان كل شويه كل شغلته انه يمول البنزين في العربيه وياخد العربيه ويتوكل على الله ويفضل ماشي في شوارع المملكه وهناك في جاليات كتيره جدا موجوده من الهند وافغانستان وباكستان ومش عارف من دول اجنبيه ومن دول عربيه كل شويه واحد يوقفه ويقول له انا بوقفك عشان انت كاتبه على الازاز فين هديتي يقول له انت لغتك ايه يقول له والله مثلا لغتي اردو مثلا من باكستان طب خد ادي كتيب وادي الشريط آه، لغتك ايه لغتي انجليزي انا من انجلترا مديله لغتك ايه انا راجل مصري او سوداني او او عراقي او غير ذلك عايز لغه عربيه ومديله باللغه العربيه بيقول ربنا اكرمني في خلال سنه واحده اكتر من 200 واحد قابلوني بعد كده في الشوارع وقالوا لي احنا التزمنا بسبب الهديه الجميله اللي انت اديتها لنا اشتغلوا اشتغلوا ربنا يكرمكم يا رب العالمين الدعوة لا تحدها حدود حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الرمق الأخير من حياته كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم يعني اتقوا الله في النساء ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى حتى آخر لحظة عمر بن الخطاب هو مجروح وبطنه مفتوحة و- و- والجرح عمال بي- بينبعث دما ورغم ذلك يدخل عليه شاب مسبل فيقول ردوا علي هذا الشاب قال له يا ابن أخي يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك يوسف عليه السلام يدعو إلى الله وهو جوه السجن وهو جوه السجن ويدلهم على التوحيد الشابين اللي كانوا طلبوا منه تأويل الرؤية الإمام ابن تيمية يدخل السجن فيدعو كل المسجونين فيلتزموا ويعلمهم ويخرج من السجن مجموعة من علماء الأمة وهكذا اتحرك ما دمت عايز النبي يحبك ما دمت عايز تفوز بمحبة ربنا أكيد العمل ده صدقوني هيتقل موازينكم يوم القيامة سيدنا عبد الله بن مسعود في يوم من الأيام طالع يجيب سواك للنبي عليه السلام وهو رجليه رفيعة فتهزت الشجرة فانكفأت و- وكشفت ساقه فضحك الصحابة فالنبي عليه السلام غضب وقال مما تضحكون قالوا نضحك من دقة ساقيك قال والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد ثقل الميزان بالإيمان والعمل الصالح والخلق الجميل وما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق أكيد يا جماعة محتاجين ان احنا نعمل اشياء كتيره جدا تحبب فينا ربنا سبحانه وتعالى وتحبب فينا نبينا صلى الله عليه وسلم عشان لما نيجي يوم القيامه يا مسلمين لما نيجي يوم القيامه ونلاقي ونقابل النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم يفرح بلقائنا ويقول لك يا فلان أنا فعلا بحبك وأوعى تنسوا عنوان محاضرة الليلة دي لو رآك لأحبك بالله عليكم يا مسلمين وبالله عليكم يا أخواتي الفاضلات نقف مع نفسنا وقفة وكل واحد يفكر إيه اللي ممكن أعمله عشان النبي يحبني إيه اللي ممكن أعمله عشان أفوز بمحبة النبي تعالوا إح- يعني إن شاء الله بعد الفاصل نستمتع باتصالاتكم وإيميلاتكم ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور
بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتظار آه، ايميلاتكم واتصالاتكم ولسه في ايميلات جاية حالا هي نقراها بسرعة كده عقبال الاتصالات ربنا يبارك فيكم الأستاذ حسن عثمان بيقول لي كنت أحلم بزيارة مصر لرؤية الأهرام وشرم الشيخ أما الآن فأتمنى زيارتها لأمتع نظري برؤيتك وحضور دروسك ومحاضراتك آه، جزاكم الله خيرا يا أخ حسن ربنا يبارك فيك لأخت أحلام من تونس أسألك بالله يا شيخ محمود أن تدعو لي بالهداية وحسن الخاتمة والزوج الصالح آه، يبقى نرتبها بقى إن شاء الله ربنا يا رب يرزقك الهداية والزوج الصالح وبعدين حسن الخاتمة عشان حسن الخاتمة قبل الزوج يبقى مش هيلحقك الزوج إن شاء الله آه، الحاجة الثالثة آه، ما قالش اسمه لكن قال انه يحبك في الله احبك الذي احببتني فيه آه، بيقول الحمد لله اصبحت اصلي الفجر واحافظ على الاذكار اليوميه والاس- بال- كالصلاه كالصلاة على الرسول عليه السلام والاستغفار وهذا كله بفضل الله ثم بفضل جزاكم الله خير ربنا يبارك فيك ويثبتك يا رب العالمين الاخ محمد من جنوب المغرب ارجو ان تدعو لي ان ييسر الله لي زواجي وان يرزقني بذريه صالحه ربنا يا رب ييسر لك والجميع المسلمين والمسلمات الزواج والذرية الصالحة رب العالمين الأخت رشا من الأردن بتقول جادلني شخص بقضية السلام باليد بين رجل ومرأة وطلب دليل من القرآن والسنة لأنه غير مقتنع آه، بحرمة آه، السلام بين الرجل وبين المرأة الأجنبية نقول له بسرعة كده في عجالة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم في رأسه بمقيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له الحديث الثاني آه، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بايع الرجال فأرادت النساء بعد ذلك أن يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم فوضع النبي فمدت امرأة يدها وقالت بايعني يا رسول الله أو, أو أمدد يدك لأبايعك يا رسول الله فوضع يده خلف ظهري وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أصافح النساء وهو أطهر قلب صاحب أطهر قلب على وجه الأرض ولا يتخيل أبدا أن يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بسلام على امرأة ولكنه ما أراد أن يفعل ذلك حتى لا تكون سنة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أصافح النساء آخر حاجة آخر دليل قول أمنا عائشة فلا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة لا في بيعة ولا في غيرها مين معنا أستاذ شريف
ألو السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسأل الله أن يجزيك عنا كل خير الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب آه، أريد أن أسألك بعض الأسئلة من فضلك اتفضلي تحت أمرك
آه، بعد آه، هنا في المغرب أيوة آه، بعد أن يخطب الرجل المرأة يتم آه، قراءة الفاتحة بوليمة طبعا آه وبعد ذلك هناك من يتم آه، إنجاز عقد الزواج بينهما دون أن يدخل الرجل بالزوجة آه، دون يعني معلش إيه دون أن يدخل بها آه، أيوة أستاذ شريف معلش ما فهمتش آه آه، آه آه، نعم عقد فحسب آه، هناك عقد.
عقد زواج فحسب نعم
في هذه الحالة نعم.
آه، هل في هذه المدة قبل إنجاز العرس نعم.
هل يمكن للمرأة أن آه، تتعامل معه كزوج مثلا في المصافحة نعم.
التحدث إليها الخلوة بها الخروج معه نعم.
أم يبقى أجنبي نعم طيب حاضر وارتداء ملابس ذات ألوان حاضر نعم حاضر عينيا حاضر بصي اختي الفاضله اختي أم اختي الفاضله امه الله آه، طبعا بالنسبه ل- في في في الطقوس التي تحدث بين الناس عند الزواج هي قراءه الفاتحه ليست وارده في مس- في السنه انما هو فقط هي الرؤيه الشرعيه في وجود المحارم ثم بعد ذلك هي تستخير ربنا وهو يستخير ربنا آه، ثم يتم الزواج بعد ذلك بفضل الله او لا يتم فان ما كانش فيه قبول يبقى باسلوب كده مهذب جميل من الاخ ومن الاخت ان هو يتصل باسرتها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله انا استخرت ربنا و- ويعني واتمنى ان شاء الله ان ربنا يرزقها بواحد افضل مني والله انا لو كنت استحقها كنت تزوجتها وربنا يبارك لكم فيها يا رب العالمين ويرزقها بواحد احسن مني انما ما يقولش بقى دي مش ع- ما عجبتنيش او الكلام ده كله الحاجه الثانيه بالنسبه للعقد طالما تم العقد اختي الفاضله هو زوج لكن يحل له كل شيء الا اخر شيء إلا وآخر شيء ده لا يكون إلا بعد إعلان الدخول لأن ممكن عياذا بالله لو حدث آخر شيء فإذا تركها وهي في فترة العقد ممكن تتهم هذه الفتاة عياذا بالله فعشان كده بنقول هو هو زوج يعني يحل ليك إن أنت تصافحيه وتسلمي عليه وتقعدي معاه وتخرجي معاه وكل حاجة ما عدا الدخول بك آه، أو الخلوة ال- التي تحدث آه، أما ما سوى ذلك فهو زوج بفضل الله سبحانه وتعالى يحل لك إن أنت تتزيني وتلبسي لبس كويس قدامه وتتعطري وتقعدي معاه وما فيش أي حاجة خالص يعني الأخت السميحة من مصر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا يا شيخ أهلا وسهلا بحضرتك والله اني احبك في الله ربنا يحبك ويحفظك يا رب العالمين اسالك الدعاء لي يا شيخ ربنا يحفظك ولوالدتي المتوفية الله يرحمه رحمة واسعة يا رب وتاني حاجة حضرتك آه، الحلقة موضوع الحلقة اللي فاتت كان الوفاة بس ما ما ساعدنيش الحظ إن أكلم حضرتك ربنا يعزك ويسترك يا رب فأنا بتكلم فعايزاك برضه حضرتك تدعي لوالدي إن هو ربنا يبارك في عمره آمين يا رب وان هو فعلا كان زوج وفي واب مثالي ما جدا شاء الله، جدا الله.
فوق ما تتخيل يا شيخ الله أنا سعيد والله بالكلام ده والله والله يا شيخ والله يا شيخ لو مش عارفه اقول لك لو اعيد له صوابع العشره شم يعني انا مش هقدر اوفي له حقه ووفائه الله واحتوائه لاولاده وتربيته وربنا يا رب يبارك لنا في عمره وانا بقولها يعني قدام العالم كله الله يكرمك ربنا يبارك فيك هو قاعد جنبك لا والله هو مش بيسمعني حاليا هو مسافر لامر يبارك لك.
ضروري بس انا ربنا يبارك لك يعني فيه اتمنى ان ويبارك هو لك يكون فيه.
سامعني دلوقتي ربنا يبارك لك فيه ويبارك لهم ويبارك له فيك يا رب العالمين ويحفظك من كل سوء حقيقه انا بسعيد جدا لما يكون فعلا في اب كده اولاده شايفينه بال آه، وما ننساش بقى يا جماعه اللي قاعد جنب امه وابوه دلوقتي يبوس ايديهم ربنا يكرمكم والله كل خير في الدنيا بيحصل بسبب بر الوالدين ربنا يبارك فيكم من ضمن الايميلات الجميله وطبعا هنقول بقى يعني آه، اي حاجه بت- بتوصل لنا على قد قدر المستطاع الوقت يعني آه، لما س- ال- الدرس اللي فات أنا قدمت اعتذار نيابة عن كل الشعب المصري عما حدث في مباراة الزمالك والفريق التونسي فهو أخ أخ حبيب اسمه عثمان سابق من الجزائر بيقول لي طب يعني هم أنت اعتذرت لأهل تونس ما اعتذرتش ليه لأهل الجزائر ما الحكام كانوا من الجزائر أنا والله يا أخي العزيز ما أعرفش إن الحكام كانوا من الجزائر أنا كل اللي أعرفه إن كان في ماتش بين الزمالك وبين تونس لكن الجزائر وأهل الجزائر دول على راسي من فوق دول حبايبي فأنا أكرر اعتذاري لأهل تونس وأكرر اعتذاري أو أقول اعتذاري النهارده لأهل الجزائر احنا ما نقدرش ننسى أبدا أهل الجزائر اوعى تفتكر إن أنا كنت متعمد إن أنا ما اعتذرش لأهل الجزائر لأن أنا أصلا ما كنتش أعرف إن الحكام من الجزائر آه الأخت فاطمة وإكرام ووفاء طب بلال من لبنان السلام عليكم الو السلام عليكم شيخ عليكم السلام يا أستاذ بلال الله يجزيك خير ان شاء الله شيخ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين ربنا يحشرك يوم القيامة مع بلال الله يخليك الله يخليك شكرا الله يبارك فيك اتفضل انا عندي سؤال واحد بس اتفضل آه، انا ب- بكون بعيد من المسجد نعم يعني عشان صلاة الجمعة وكده يعني اه نعم المسجد بينه وبين المسجد يعني شي ساعة ونص ساعة ونص بالعربية اي ساعة ونص بالعربية نعم ايوه فناس قالوا لي لازم تروح وناس قالوا لي انت معذور آه، فما بس عرفت بس, آه، بس أتأكد.
مع- معقولة في مسجد على بعد ساعة ونص بالعربية ده قاعد فين؟
آه، انا قاعد فوق ب- بالجبل منطقة اسمها الشاليمار اه ده في ده في لبنان؟
والمسجد تحت بيروت يعني اه اه هيدا المسافة بالضبط كده ساعة وتلت نعم نعم طيب فما- ما عرفت هيك هو يعني عمو- يعني.
عموما يا استاذ بلال ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك اخويا يعني آه، آه، آه، يعني اذا كنت انت اقرب مسجد ليك على بعد ساعه ونص آه، من المكان اللي انتوا عايشين فيه فعايزين نقول حاجه حلوه قوي ونحل المشكله ديت اكيد طبعا حضرتك ما انتش ساكن لوحدك ما دمت ساكن في مكان والمكان دوت على بعد ساعة ونص من المساجد يبقى من باب أولى إن احنا نعمل مسجد بسيط كده لأهل المنطقة اللي أنت قاعد فيها وتصلوا فيها الصلوات الخمسة وتصلوا فيها الجمعة وإذا تعذر فربنا يأجرك ويكرمك يا رب العالمين نتعب شوية وننزل ونروح نصلي الجمعة ربنا يبارك فيك ويحفظك ويتقبل منا ومنك يا رب صالح الأعمال أخت رضا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا انا وسهلا بحبك في الله يا شيخ والله بحبك جدا ربنا جدا يحبك جدا ويسترك يا رب وسؤالي انا حاليا مخطوبه وحاسه ان هو خطيبي بخيل وهو عاوز يكتب كتاب حاليا آه.
وانا خايفه من النقطه دي بالظبط آه، بخيل دي طبعا دي بتبقى مشكلة على فكرة يعني البخيل دي أصل البخل ده بي- بي- يعني إيه بيبقى من وراه عيوب تانية كتير قوي قوي واخد بالك فعموما لو تأكدت إنه بخيل آه، آه، استخيري ربنا برضه واستشيري آه، أقرب الناس إليك أنا طبعا ما انصحش أي أخت بواحد بخيل لأن البخل ده بيبقى وراه مشاكل كبيرة قوي قوي ممكن يعني يعمل حاجات كتير قوي قوي بسبب حرصه على الفلوس وحرصه على الدنيا يعني ربنا يا رب يكرمك إن شاء الله يهديهولك يا إما يبدلك خيرا منه إن شاء الله ال- الأخت حنان من إيطاليا السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ربنا يحفظك يا شيخ الله يحفظك ويسترك يا رب العالمين
انا عاوزك تدعي لي يا شيخ ربنا يحفظك ويثبتنا وإياك ويفرج عنا ربنا عنك يخليك هموم يا يا رب شيخ ربنا يحفظك آمين يا رب اتفضلي يا أخت حنان
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يحفظك يا رب ويسترك ويثبتك ويبارك فيكي الأخت فاطمة وإكرام ووفاء الثلاثة من المغرب بيقول بتقول إحنا ثلاث صديقات من المغرب مداومات على متابعة البرنامج وبنحاول قدر الجهد ل- تطبيق الواجبات كل ما نسمع من توجيهات و- وبتقول والحمد لله التزمنا بفضل الله على يدك ومما نسمع من نصائح وإرشادات وواجبات وادعوا الله أن يثبتنا آه، ربنا يثبتكم ويحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين ويجازيكم عنا كل خير آه، الأخت ديما من الأردن لي دعوة أدعو, أدعو بها من 8 سنين ولم تتحقق ربنا يا رب يحقق لي كل أحلامك وكل أحلام المسلمين اللي قاعدين قدامنا الآن آه، الأستاذ عبد الرحيم من المغرب بيقول ادعي لي ربنا يوفقني في الامتحان ربنا ينجحك وينجح كل طلاب المسلمين آه، مجدي نوفل من فلسطين ادعوا لي ب- بالذريه الصالحه والتوفيق والسداد ربنا يرزقك يا رب الذريه الصالحه ويوفقك ويسدد خطاك ياسين من المغرب انه يحبك في الله ادعي لي بالثبات ربنا يثبتنا ويثبت جميع المسلمين على الطاعه وعلى الايمان مصطفى من المغرب والله يا شيخ إني نحبك في الله أرجو الدعاء لأمي لأنها أصيبت بمرض السرطان ربنا يا رب يشفيها شفاء لا يغادر سقما ولا أنسى في هذا المقام آه، أن أدعو آه، لأخي الكبير وحبيبي في الله الحاج محمد عبد العاطي أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما الأخت ياسمين من المغرب آه، ادعو لنا بالتوفيق في امتحان البكالوريا وأن يجمعنا الله معك ومع سيد الخلق في جنة الفردوس آمين يا رب العالمين ربنا ينجحك ادعو لأبي بالشفاء والدعاء لتونس بالصلاح ربنا يا رب يصلح أحوال آه، إخواننا في تونس يا رب العالمين الأخت فاطمة من الجزائر السلام عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا راني فرحانة بزاف بزاف بزاف اللي راني نتكلم معك شيخ محمود المصري ربنا يسعد قلبك برؤية النبي يا رب والله العالمين وحنا نحبوك بزاف بزاف في الله الله يبارك فيك ويحفظك يا رب آمين يا رب العالمين الله يخليك آه، عندي سؤال تفضلي أنا تزوجت في بعض الأشهر نعم وفي بعض الأحيان ما نقدرش نتيمم ما نقدرش ن- نعمل الوضوء الأكبر نعم.
آه، لذلك آه، يعني ألجأ للو- للتيمم donc مانيش عارفة إذا كان هذا صلاتي جائزة أم لا طب بتتيممي ليه ما بتقدريش تستعملي المية أه، لا احنا في البيت هنا كتير وما نقدرش يعني نتوضا كل يوم لا اقصد اقصد يعني ال- ال- ما فيش ميه ولا ولا في ميه بس ما تقدريش لا تستعمليها في في ميه في اه طب ايه المشكله أه، في بعض الاحيان يعني انا نمرض من ندوش كل يوم اه يعني ب- بيحصل لك مشاكل بالنسبه ل- لاستعمال الميه اه في بعض الاحيان آه في بعض خدي الاحيان خدي بالك يا اخت فاطمه يعني آه، آه، ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها اذا كان الانسان آه، هيتضرر من الميه آه، بسبب ال- آه، كثره الوضوء وغير ذلك فيستطيع اذا اذا كان ثبت يعني فعلا ان آه، طبيا يعني ان الميه هتسبب اضرار فيستطيع الانسان ان يكتفي بالتيمم اما اذا كان مجرد فقط يعني ان بيحصل آه، تقشف او حاجات بسيطه كده او آه، حاجات جلديه بسيطه ممكن تعالج ففي الوقت ده لا نتوضى ان شاء الله ونحط كريمات او اي حاجه ربنا يتقبل آه، الاخت ساره طيب الاخت فاطمه من مصر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، من فضلك يا شيخ أنا كنت بس عندي سؤال من فضلك جاوبني عليه بس اتفضلي
آه، أنا طالبة في المرحلة الثانوية الأزهرية أيوة.
محتارة في أمر في أمر الدروس الخصوصية ايوه آه، في مدرسات آه، بس هم مش بك- مش بكفاءة عالية في التعليم نعم وفي مدرسين وبكفاءة عالية جدا في التعليم هقول فمش عارفة أخد هقول مع حاجه يا مين.
اخت فاطمه شوفي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب انا ما بفضلش واحده في السن دوت تقعد مع مدرس سامحوني ما هياش تزمت ولا اي حاجه اه لما يكون فصل جماعي والاصل طبعا في المدارس بقى ان هم ياخدوا بالهم من الحته ديت ويبقى يعني يبقى ال- ال- ال- النساء بتدرس للبنات والرجال يدرسوا للرجال عشان ما يبقاش في فتنه لان بتحصل آه، مهازل ان بنات في عمر الظهور وفي فتره المراهقه دي لما يلاقوا د- دكتور او او شاب داخل لهم قد يكون وسيم جدا يكون شكله حلو البنت بتقعد عياذا بالله بتنشغل بالاستاذ الا من رحم الله سبحانه وتعالى وقد تؤذى في مشاعرها او او تؤذى في دينها بسبب هذا المشهد لكن عايز اقول حتى لو كانت المدرسة أقل شوية نروح و- حزبا لله سبحانه وتعالى وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويغنمنا الخير من ورا المدرسة دي ولعل وعسى يعني فعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أخت سارة من الجزائر أرجو أن تدعو لأمي بالحج وهي أم الخمس بنات يتامى هي التي ربتنا وصبرت علينا هنيئا لك يا أم الأيتام ربنا يحفظك النبي صلى الله عليه وسلم كما ور- كما ورد عند ابن أبي يعلى بإسناد حسن أنه آه، قال دخلت الجنة فإذا امرأة تبادرني بالدخول عايزة تخش مع النبي في الدخول في دخول الجنة فقال من أنت قالت أنا امرأة تأيمت على أيتام لي الله أكبر لعل وعسى تأتي يوم القيامة وإن شاء الله تبادري بالدخول مع النبي صلى الله عليه وسلم آه، الأستاذ حسان من إيطاليا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخنا الكريم يا أهلا وسهلا بحضرتك بارك الله فيك والله اننا نحبك في الله يا شيخ أحبك الذي أحببتني فيه ربنا يعزك ويسترك والله والله أسأل الله أن يس- أن أن يجزيك خير الجزاء وأن يجزي كل كل القائمين عن هذه القناة آمين الكريمة آمين يا رب العالمين آمين بارك الله فيك يا شيخ آه، أود آه، أطلب منك الدعاء يا شيخ لأننا هنا في في الغرب آه، وأنت تعرف ك- نعم.
العادي ك- كثرة الفتن وأطلب من الله أن أن تدعو لنا- معنا يا شيخ ربنا يثبتكم يا رب ويحفظكم من كل سوء وينجيكم من الفتن يا رب العالمين ويقوي ايمانكم يا رب و- وحاولوا بقى يعني ايه انا ببقى سعيد اول لما بتجيني رسائل من بره من ايطاليا من بلجيكا من فرنسا من انجلترا لما بيقولوا احنا الحمد لله بنتجمع مع بعض ونقعد ونشوف البرنامج ونتواصى فيما بيننا على الواجبات ان احنا نصوم اثنين وخميس ونجتمع يوم الصيام دوت على المغرب ونفطر مع بعض وهكذا وتعاونوا على البر والتقوى انما ياكل ال- ال- الذئب من الغنم القاسيه اخويا وحبيبي الاستاذ حسان عايز اقول لك حاجه على قد ما تقدروا كمسلمين في الغرب اجتمعوا حبوا بعض قوي قربوا من بعض قوي عشان بفضل الله ده هيكون عون ليكم على ان انتم بفضل الله تستمروا على الطاعه وربنا يحفظكم يا رب ويردكم سالمين غانمين الاخ من الجزائر بيقول آه، اعاني من مرض الفصام من 21 سنه ربنا يا رب يشفيك ويعافيك فراس محم... فراس حمود آه، بيقول آه، احبك في الله واعاني من الوسواس القهري اسال الله عز وجل ان يشفيك المرجو أن تخصص لنا حلقة عن المرأة التي تطلق ظلما أسأل الله عز وجل أن يرفع الظلم عن كل نساء المسلمين حاضر من المغرب الأخت سميرة حاضر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك عليكم يا السلام.
فضيلة الشيخ يا أهلا وسهلا بحضرتك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اني احبك في الله يا شيخ والله ربنا يحبك ويحفظك يا رب العالمين انا كنت عايزة اسأل حضرتك هو الثلث الاخير يعني قيام الليل بيبقى الساعة كام بالظبط قسمي بقى الوقت كده من العشاء لحد الفجر شوفي مثلا مثلا تسع ساعات مثلا الثلث الأخير يبقى الثلاث ساعات الأخرانيين واخد بالك؟
طب معلش يا شيخ في حاجة ثانية عايز اسأل حضرتك عليها اتفضلي آه، حضرتك هو بيبقى يعني آه، في الدول الثانية أيوه
يعني عايزة اعرف آه، يعني قيام الليل بيبقى عندهم الساعة كام بالظبط يعني بيبقى عندنا احنا بالنهار هم عندهم بالليل واحنا عندنا بالنهار لا، لما عايز تجي- اعرف هو بيبقى الساعة كام ما بالظبط تشغليش بالك انت مطالبه بان انت تصلي قيام الليل في البلد اللي انت مقامه مقيمه معلش فيها حضرتك انا عايزة بالليل برضه بالنهار يعني عايزة دعاء يبقى مستجاب ان شاء الله بالليل وبالنهار لا ما هو ما هو ما هو ان شاء الله المسائل دي كلها ب- بتوفيق من ربنا يعني هديك مثال احنا مثلا صايمين في رمضان احنا بنبقى في نهار رمضان ويبقى هم في ليل رمضان وهكذا كل واحد مطلوب منه ان هو ي- ي- ي- يعني يلتزم بالتوقيت اللي موجود فيه في البلد اللي هو عايش فيها فربنا يكرمك ان شاء الله بس في الثلث الاخير كده ويعينك على قيام الليل يا رب العالمين الاخ من المغرب ارجو اتمنى ان تخصص حلقه عن الحسد والسحر وعلاجه حاضر هي مش هتحتاج حلقه واحده الحقيقه هتحتاج مجموعه حلقات ان شاء الله عن الحسد والسحر وال... وال... وعلاج هذه الاشياء وكيفيه الوقايه من السحر والحسد عايزه ان شاء الله سلسله ان شاء الله محمد الامين آه، مش عارف تلحاس حاجه زي كده من الجزائر اريد موضوع عن هموم الشباب وكيفيه العوده الى ديننا الحنيف ان شاء الله على عيني حاضر آه، اخر رساله ارجو ان تقدم لنا موضوع عن طفوله الرسول حلوه قوي جميله فكره جميله جدا ان احنا فعلا نقدم حلقه عن آه، طفوله الرسول صلى الله عليه وسلم الاخت خديجه اخت خديجه من فرنسا السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف الحال الله يعزك ويبارك فيك الحمد لله اهلا بحضرتك اخت خديجه آه، فضيلة الشيخ من فضلك انا عندي عندي رجاء اتفضلي تحت امرك انا م- ن- أنا يعني اتعرف على بعض الفرنسيين اسلموا نعم اتفضلي اخت خديجه سامعك
آه، و- وعندما اتكلم لهم على ف- على قناه اقرا اقرا وعلى البرامج التي تقدمها قناه اقرا نعم.
هناك مشكل اللغه اه اللغه فانا يعني مم.
عندي رجاء من فضيله الشيخ نعم نعم إذا كان بالإمكان أن تكون الحلقات المعادة نعم.
مدبلجة جميل قوي ان شاء الله ادينا ب- حضرتك آه، طبعا اداره قناه اقرا الاداره الجميله اللي اللي بنحبهم في الله وبنشكرهم على جهودهم الكبيره اللي بيقوموا فيها لخدمه آه، هذا الدين العظيم بنقول لهم آه، ال- ال- ال- الاقتراح م- مطروح الان على الشاشه ان ربنا يكرمكم لو في المستطاع ان شاء الله حتى في الاعاده فيما بعد ان شاء الله لو يتعاد البرنامج مثلا بعدها بفتره آه، يعني يبقى في آه، ترجمه يبقى ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتكم اظن ان شاء الله الحمد لله اظن في بعض البرامج اللي كنا عملناها كانت مترجمه زي قاطعه عظيم منتجات الى غير ذلك ربنا يتقبل يا رب العالمين آه، عايز أوي افكر بس اخواني قبل ما ما الوقت يجري عايز افكرهم بالدروس ان شاء الله ال- الفتره الجايه يوم الخميس القادم ان شاء الله في مسجد الارقم في شارع متفرع من مكرم عبيد في مدينه نصر مسجد الارقم بعد صلاه المغرب مباشره يوم الخميس ويوم الاحد هيكون الدرس إن شاء الله في التجمع الخامس وراء الجهاز جهاز المدينة في مسجد اسمه قباء مسجد قباء في التجمع الخامس الدرس أيضا يوم الأحد بعد صلاة المغرب الواجب بقى الواجب في عجالة السريع عشان ما ننساش طيب الأخت منى السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ يا أهلا وسهلا بحضرتك انا فرحانه ان انا كلمتك وشكرا ربنا يفرح قلبك وقلوب المشاهدين برؤية الحمد لله انا الجبل فرحانه ان انا كلمتك الله يخليك.
بقالي كتير عايزه اكلمك الحمد لله الله يسترك ويحفظك يا رب يا رب يا ربنا يخليك يا شيخ يا رب ادعي لي ربنا يهديني ويصلح لي رب- حالي ربنا ادعي ي- لي يا شيخ يا ربنا يصلح لي حالي ربنا يصلح لك حالك ويحفظك يا رب نفسي ربنا يهديني الله يكرمك يا أخت منى ربنا يهديني ويصلح ربنا لي يفرج حالي.
عنه وعنك الهموم يا رب العالمين يا ابن الحلال عيش له خدامه تحت رجليه الله يكرمك يا رب يرزقك يا رب له خدامه تحت رجليه يا رب يرزقك يا أخت منى حاضر حاضر ويديني ربنا والنبي ادعي لي ربنا يهديني قولي لا إله إلا الله حاضر حاضر يا أخت منى حاضر يا أخت منى إن شاء الله أدعي لك والله وأدعو لكل فتاة بإن ربنا يا رب يرزقكم يا رب يا رب اللهم ارزق كل فتاة المسلمين يا رب بأزواج صالحين يا رب العالمين وبالذرية الصالحة اللهم أمين يا رب العالمين نقول الواجب في عجالة سريعة كده إن شاء الله صيام الاثنين والخميس اللي جايين إن شاء الله وقراءة جزء قرآن كل يوم وركعتين ركعتين قيام ليل إن شاء الله وبعدين ما دمنا بنتكلم عن لو رآك لأحبك مش معقول ننسى بقى حبيبنا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عايزين نكتر على قد ما نقدر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قلت لكم دايما في الفترات دي بالذات كتروا احنا في أيام آه، احنا ال- الأمة الإسلامية والعربية بتمر بعنق زجاجة محتاجين نكثر من أسباب تفريج الهموم والكروب عن الناس ال- الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما لازم الاستغفار وإن كان الحديث في ضعف ما لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل إذا أجعلها كلها اللي هي الساعة دي أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله قال إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك عايزين نكتر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولما نصوم الاثنين والخميس عند الإفطار يا ريت دعوة مستجابة جميلة عند الإفطار أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة مستجابة لا ترد ندعو كده للأمة الإسلامية إن ربنا سبحانه وتعالى يصلح حال المسلمين في كل مكان وإن الدنيا تهدى بقى حوالينا وإن إن شاء الله تستقر بلاد المسلمين وإن ربنا يرزقنا جميعا نعمة الأمن والأمان في بلادنا وإن ربنا يكفينا شر أعدائنا وإن ربنا يكفينا شر آه، يعني آه، آه، كل سوء يا رب العالمين وربنا يوسع المسلمين ويرزقهم ويبارك فيهم ادعوا ادعوا عشان ربنا يبارك لنا ويجمعنا واياكم على الخير ادعوا ان ربنا يعيننا على الطاعه ادعوا ان ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا دايما على الطاعه ويثبتنا على الطاعه لحد ما نلقى النبي على الحوض وهيبقى اجمل مشهد واجمل لحظه وان شاء الله ربنا يقدرنا لعل وعسى افكركم هناك واحنا واقفين على حوض النبي اقول لكم فاكرين يوم ما عملنا محاضره بعنوان لو راك لاحبك وقلنا لازم نحرص على حاجة نعملها تخلي النبي يحبنا نعبد نعبد ربنا ن- نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونعبد ربنا ونبلغ دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم مين معانا الشريف أم هناء من أسبانيا السلام عليكم السلام عليكم أم ألو، هناء.
السلام عليكم شيخ محمود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا اتفضلي يا أم هناء سامعك
انا فرحانه جدا جدا يا شيخ محمود اللي كلمتك النهارده ربنا والله يفرح أنا قلبك يا فرحانه رب جدا الله يخليك يا أم هناء اتفضلي يا أم هناء أنا سامعك ازاي ازيك يا شيخ محمود عايزه دعواتك لينا حاضر ربنا يثبتكم ويبارك فيكم ويحفظكم في غربتكم يا رب العالمين وانا ببقى سعيد عايزه جدا دعواتك لينا ورضا الوالدين يا شيخ محمود ربنا وتدعي مع يحفظك.
الازمه اللي بنعدي بيها في اسبانيا الله يكرمكم ويبارك فيكم يا رب ويرزقنا واياكم يا رب بر الوالدين يعني عارفه يا أم هناء انا ببقى سعيد جدا باي مكالمات بتيجي من دول غربيه آه، من المسلمين هناك لان فعلا ببقى حاسس قد ايه فرحتهم ب- بالدروس ديت لما بتوصل والله لهم هناك العظيم يا شيخ محمود ايوه اتفضلي والله العظيم يا شيخ محمود فرحانه جدا جدا وامي دايما بتتمنى تتكلم معاك يا شيخ محمود خليها تدعيني يا ام هناء الله يبارك فيكي وادعي لها كمان امي محمود يا رب يفرج عليها يا رب ويسعدها يفرج.
ويسعدها ويطول لنا في عمرنا يا شيخ آمين يا رب.
انا يبقى- بحبها والله العظيم جدا جدا يا شيخ محمود ربنا يبارك لك فيها ويحفظها لك يا رب و- والام دي وادعي كنز معها ربنا يطول لنا عمرها ان إن نبعثها الى الحج ان شاء الله يا شيخ محمود ان شاء الله ان شاء الله ربنا يجمعنا بيها في الحج السنه دي ان شاء الله ربنا يخليك يا شيخ محمود انا متشكره جدا الله جدا يا يبارك شيخ فيك محمود ده انا اللي اشكرك يا ام هناء والله على الاتصال الجميل ده وبجد والله يا جماعه ببقى حاسس بسعاده شديده جدا لما جيت اي اتصالات من الغرب من بلاد الغرب لان فعلا الناس دي آه، محرومين محرومين وفعلا بنتمنى ان شاء الله نعمل لهم جوله كده كبيره كده في اوروبا ان شاء الله ونروح لهم ونقرب منهم اكتر واكتر لان فعلا دول بجد محرومين من تواجد الدعاء والعلماء ما بينهم وان اكيد بيسعدوا وبيبقى قلوبهم فعلا مشتاقه عامله زي الارض اللي اللي شرقانه ميه محتاجه انها تتغذى ربنا يا رب يثبتنا واياكم يا رب يحفظكم. آه، استاذ محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا اهلا وسهلا بحضرتك.
اني وفقك في الله حبك الذي احتني فيه ربنا يعزك.
والله العظيم انا مبسوط ان انا بكلم سيادتك النهارده والله الله يخليك يا استاذ محمد ربنا سيادتك يعزك.
من محافظة هنا مركز ناجي حماد يا شيخنا يا اهلا وسهلا بيك واهلا بيك الله يخليك يا شيخنا والله يع- يع- ادعوك يا شيخنا ان انت تديني زياره كده في ناجي حماد زي ما ان شاء الله فاضل آه، فعل حاضر عينيا حاضر ان شاء الله قريبا ان شاء الله انا بس دلوقتي بخلص كل محافظات وجه بحري وان شاء الله بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله نيجي بقى محافظات وجه ابلي ان شاء الله هنبداها من اسوان بالصعيد بقى بكل مدن الصعيد ان شاء الله وتبقى جوله حلوه كده ان شاء الله ربنا يبارك فيك ويجمعنا واياكم على خير احبابي في الدقيقه اللي فاضله ديت عايز اقول كانت عنوان المحاضره النهارده لو راك لاحبك عايز اقول تعالوا بعد البرنامج كل واحد يقعد مع نفسه خمس دقايق ويقعد يفكر ايه اللي ممكن اعمله عشان النبي يحبني اخدم ديني ازاي اخدم سنة نبيي ازاي صلى الله عليه وسلم لعل وعسى يمكن ربنا يوفقنا لحاجة بجد وابواب الخير كتيرة وان تصدق الله يصدق لعل وعسى اخت فاضله قاعده قدامك فكر ازاي جارتها تتحجب ازاي بنت خالتها تتحجب ازاي اخويا ربنا يكرمني ويجعلني سبب ان هو يصلي ازاي آه، صديق حضرتك آه، ربنا يجعلك سبب هدايته ازاي ازاي عايزين الكون ده كله يسجد لربنا ويعبد ربنا ويحب ربنا عشان يحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم حقيقه مش لاقي اي كلام اجمل من ان فعلا ان احنا زي ما بدانا كلامنا بان نقولنا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ما لقيش اجمل من ان احنا نختم كلامنا بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والله بحبكم في الله وعلى فكره انا جاي النهارده بالذات وانا مريض جدا جدا لكن والله ما استطعت ان انا آه، اتاخر عنكم انا صوتي حتى متحش مش قادر اتكلم فارجو تسامحوني اذا كان الصوت ما كانش باين فربنا يجمعنا واياكم على خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة